بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرحبا بحضراتكم أيها الأخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان من أرض الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم لتسكنوا إليها على شاشتكم شاشة قناة الرحمة بيقولوا لي أنت جاي على الرجالة وشادت حيلك على الرجالة والأستاذ وليد ورا مدير التصوير ورانا اهوت و يعني مش عارف اقول ايه انا طبعا ده مش اول مره يتقال لي كده لانه انا عده اعتبارات انا بشوفها قدامي من خلال القران ومن خلال سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال استنباطات في الحياه الزوجيه انا شايف انه انا مش معنى كده ان انا بحمل على الرجاله لا بس هو انت كرجل انت بيدك ان تدير كفه ان تدير كفه الحياه لانك انت المطالب انك تعامل زوجتك بما يرضي الله مش معنى كده ان هي ما تعاملكش بما يرضي الله لا انا ما بقولش ده بس لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وعاشروهن بالمعروف ما قالهاش انت عشري بالمعروف اي نعم التعامل المعاشرة مشتركة ومزدوجة ومتقابلة لكن انت الاصل كراجل تبدأ يبقى ليه انت جاي على الرجالة انا بقول اهو ربنا لما امر قال ايه وامر ما قالش وامري وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وعاشروهن بالمعروف يبقى كل الكلام جاي على إيه؟ على الراجل طيب أنا يا عم الشيخ عامل اللي عليا يا عم الشيخ بقول الكلمة الحلوة زي عم سيد أبو التصوير يقول لي آه ما بشوفش آه ضحكة منها آه غير يوم المرتب سبحان الله لا دي حاجة عجيبة خلي بالك هو ده ده نموذج نموذج لملايين المصريين ملايين المسلمين ما تخليش المصري لا ملايين المسلمين عندك مليار و600 مليون مسلم يعني ممكن ده نموذج انه زوجته ما بتضحكلوش غير لما بيجي يديها فلوس زوجته ما بتضحكلوش غير لما تبقى رايحه او تقول انا عايز اروح عند اهلي فيوافق تضحك وتزقطط يعني لكن هو رايح عند اهله لا يبقى يوم نكد ويوم مش عارف ايه ده رايح عند اهله اصل مامته بتبص لي مش عارف باصه ازاي اصل اخواته دايما منافسين مني اصل خدت بالك وخلي بالك برضه الامر على عاتق الزوج برضه ايوه هقول لك برضه ليه؟ لان لما تحصل مشكله بين زوجتك وبين اهلك انت دورك فين ما تقولهاش اذا كان عاجبك ما تقولهاش هم اهلي ما تقولهاش هم كده لازم في كلمه حلوه منك ما هو انت لو طيبت خاطرها حقك عليا اصل ماما ما تقصدش اصل اخواتي يعني لا ده يعني عادي مع الوقت هتغدى عليهم آه ممكن آه تديها قبلة وتعدي خلاص لما تعرف انك مقدرها آه خلاص لكن انت تحط عليها غير اللي محطوط عليها من اهلك ما انت كده ما حلتش المشكلة انت زودتها شوف انا بقول لك شوف دور الراجل بقى وليه بحط على الراجل علشان الراجل هو رمانة الميزان علشان الراجل هو اللي اللي, اللي بيدير الكفة هو المدير الزوج في بيته هو المدير في شركة ومدير في مؤسسة وزوجته هي نائبة المدير يبقى الكلمة الأولى لمين؟ للمدير عمرها ما هتبقى لنائب المدير ولا للسكرتارية ولا للمساعد ولا للمستشار ولا للأمين عشان نبقى متفقين انت ربنا سبحانه وتعالى أمرك وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من آخر وصاياه استوصوا بالنساء خيرا يبقى وصاك انت بزوجتك وصاها هي بزوجها ما قالهاش ده وان كان مش معنى ان وصاها ان هي تتعامل معامله وحش خلي بالك بقى طب انا يا عم الشيخ بقول كلام حلو يا عم الشيخ ببعت رسائل حلو يا عم الشيخ بجيب لها اللي هي عاوزاه يا عم الشيخ بقول لها كلام حلو يا عم الشيخ بعمل كل حاجه بس هي ناشفه ومش عارف ايه وما بتدينيش اللي انا عاوزاه في الحاله دي مش هقول لك بقى طاطي واقبل لا لا انت فاهمني غلط في الحاله دي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن بس خلي بالك انا قلت الايه بس خلي بالك افهم الضرب ازاي عشان ما تروحش تجيب نبوت ولا تجيب ايد مقشه ولا تجيب خرزانه ولا تجيب مش عارف خرطوم ولا تجيب سلك بتاع شاحن ولا بتاع اه ده الشيخ احمد النهار قال ايه قال الضرب لا لا يضرب خياركم يبقى شرار الرجال هم الذين يضربون وبعدين الضرب ده ملح- مرحلة متأخرة بعد العظة بعد الوعظ وبعد الهجر ايه شكل الوعظ وايه شكل الهجر هقوله ولما تضرب تضرب بايه ألم زي ده كده والألم ده كمان ممكن يبقى صعب الألم والألم كمان ممكن يبقى صعب ما ينفعش حاجة زي سواك حاجة انت عارف سيدنا ابن عباس يقول لك ايه منديل كده منديل من عارف المنديل الورق ابرمه كده واضرب بيه يوجع عيني في عينك كده يوجع المنديل ما يوجعش بس هو ايه رمز للضرب رمز انت عارف ان هي ايه ان هي بتتضرب فده ده في حد ذاته يزعلها في ناس بتدي بالبوكس في ناس آه، بتوقع سنان في ناس بتكسر اه والله وده ده ده ده, ده كلام آه، لا يرضي الله سبحانه وتعالى بتاتا ولم يقل به الشرع غير ان هو اول حاجه يجي على طول جايبها من الاخر ربنا يقول فعظوهن واهجروهن وبعد كده واضربوهن هو يجي جايب جايب من الثالثه وقدمها على كل حاجه لا في حاجه اسمها عظه انصحها مرة واثنين وثلاثة يا ماما يا حبيبتي أنا كذا كذا بيزعلني أنا بتضايق من ده طب معلش لو سمحتي ممكن كذا طب وأنت ليه كذا بشويش هو أنت ما تبقاش حنين ورقيق وكيوت غير لما تبقى عايز حاجة على الفراش صح ولا إيه خليني أجيبها لك كده على بلاطة ما تخليك في كل حالاتك زي ما يبقى ليك حاجة الشوق لحاجة او يبقى انت مثلا عاوز اكله حلوه او اكله معينه وهي بتعملها حلو حبيبتي ممكن انا نفسي في كذا اه وهي آه، آه، مبسوطه انك بتطلب منها بس انت على طول الخط بتزعلها وبتضايقها يبقى الموعظه او العظه فعظوهن واهجروهن في المضاجع والهجر مش انك تسيب لها البيت وتروح تنام في العربيه ولا تنام عند عند مامتك ولا تنام عند اصحابك ولا تنام في الشقه التانية اللي انت واخدها ولا مش عارف لا لا لا, لا خالص واهجروهن في المضاجع يعني انت على السرير بس مديها ظهرك وبعضهم قال ممكن يبقى الهجر في البيت بس انت نايم في اوضه تانية لكن على فكره والله هجر المضجع انك في المضجع ومش مديها ريق ده يوجع طب واحد يقول لي يا شيخ احمد فين ده مفيش واحده بتحس ب- لا في معلش بقى اذا كان ده مش قدامك فمش قصتي انا بقى لكن تتوجع اه تتوجع اذا كنت انت متعود كل ليله انك تنام تاخدها في حضنك ولا تنام و- ووشكوا في بعض ولا تنام وبعدين تيجي مديها ظهرك ده يوجع ايوه ده يوجع او ان كل واحد اتغطى بغطا ده يوجع فما بالك انت سبت لها السرير او سبت لها الاوضه ورحت نمت في مكان تاني ده يوجع اكتر تمام فاحنا نفهم برضه برضه نفهم حياه زوجيه فانا بقول اهوت ليه انت جاي على الرجاله يا عم الشيخ احمد بقول انت مامور بده انت ربنا سبحانه وتعالى اداك القوامه ليه عشان انت الراجل الرجال قوامون على النساء ما قالش النساء قوامون او مشتركين في القوامة كانت هتخرب المركب اللي بيسوقها اتنين بتعمل ايه ش- تغرق مش بتمشي شوية بتغرق فانت الراجل يبقى انت اللي تتحمل انت الراجل يبقى انت اللي تقول الكلمة حلوة انت الراجل يبقى انت اللي تمتص انت الراجل انت اللي تحتوي انت الراجل انت كل حاجة طب الزوجة الزوجة عليها ان هي تستقبلك كويس تقوم على شؤونك برضه تراضيك لو زعلت تعتذر لك وما تكبرش الزوجة ما تكبرش اوعك تتكبري على زوجك اوعك اوعك تأثري معاه اوعك لما تحس انه زعلان تسيبيه زعلان علشان زعلوا منك ربنا يغضب عليك وانت عارفة انك مزعلاه زعلوا منك وانت عارفة انك مسبب في زعله ده ربنا يزعل منك والملائكة تزعل منك طلبك في علاقة او ما طلبكيش في علاقة اوعي تباتي وزوجك زعلان منك انا بقول اهو اوعى ت- اوعى عشان بس ايه اه ده الشيخ احمد بيقول كلام حلو وواقف في صفنا لا هقول اللي ليا واللي عليا انت ما تبيتيش زوجك زعلان منك علاقة او غير علاقة انت حاسة انك ضايقتيه في حاجة وانت عارفة انه متضايق ومتاخد هو راجل مهذب مش بيتكلم حماته موجودة مامته موجودة حد موجود عندكم فلم الموضوع مش معنى كده تعملي انك من حال مش عارف مش عايز اقول البلد اللي بيقولها عشان ما ينفعش انا ما- فكبري دماغك لا بعد ما الناس تمشي وبعد الموقف يعدي حبيبي انا اسف ايوه تعملي ده اللي يغلط يعتذر رجل او ست زوج او زوجه محدش مفيش تكبر محدش يتكبر على حد لا زوج يتكبر على زوجة ولا زوجة تتكبر على زوجها أبدا يبقى ليه لأنه عاشرهن بالمعروف ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى استوصوا بالنساء خير ليه لضعف المرأة ضعف المرأة هم الستات ضعاف ايوه ضعاف مين اللي قال سيدك بتصدق النبي اه بتصدق النبي النبي قال ايه اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم المرأة واليتيم فخلي بالك يا ضعيفة ضعيفة انت انت بتحس بده احيانا تقول لك انا نفسي في شوكولاتايه شوكولاتايه انت بالنسبه لك كراجل يعني طلب هايف طلب طفولي بس هي بتحب الشوكولاته هات لها تشوكلت يعني ممكن تجيب لي معاك طلب ايه وهي تبقى متحرجه ان هي تطلب حاجه زي كده اللي هو انا خايفه ان هو يستهيف ده انا عايزه كيس شيبسي انا عايزه مش عارف آه، سوداني انا عايزه مش عارف آه، هات لها ده هو ممكن يرد عليها ايه ده ايه اللي طب اطلبي حاجه عليها الرمق يا سيدي عايزه ده بخمسة جنيه باتنين جنيه بتلاتة جنيه ايا كان هي عاوزه ده ده ضعف ولا مش ضعف ده ضعف فانت تقول كلمة حلوة بقى ما تستهيفش طلبها اشمعنى لو ابنك او بنتك طلب بتبقى ما ديت على فكرة زوجتك دي اللي جابت الاطفال دول زي ما بتحترم الفرع اللي هم الاولاد والبنات احترم الاصل اللي هو امهم اللي جابت لك البنات وجابت لك الاولاد اللي انت فرحان بيهم مبسوط بيهم وعاوز تجيب لهم كل حاجة وتبقى فرحان إن الحاجة الصغيرة بتفرحهم برضه الحاجة الصغيرة بتفرح زوجتك وبعدين ما تبص لها بناحية تانية ان هي عاوزاك تجيب لها حاجة دي حاجة الحاجة التانية ان مش عايزة اتحمل عليك يعني انت عاوز حاجة ب 100 جنيه وهي لما تقول لك 100 جنيه ما انت هتقول لها ايه والله ما بيعجبك ده ولا بيعجبك ده هتقول لها معيش فلوس طب اطلبي حاجة على قدنا اطلبي حاجة على قدك تطلب ايه انت ما انت حيرتني لا ابو 2 جنيه عاجب وشفته هايف ولا ابو 100 جنيه عاجب وشفته انه م- مبالغ فيه وان هي محمله عليك وان هي مش رحماك وان هي مش مش حاسه بالظروف صح ولا ايه؟ على الرغم ان الزوج في الطبيعي في الطبيعي يعمل ده من نفسه. انت عارف ان زوجتك بتحب الحاجه مثلا الفلانيه ما تفاجئها بيها يا اخي. من وقت للتاني مش هقول لك كل يوم وانت داخل هتلاقي لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله على قد ما تقدر والآية دي ذكرت في سورة الطلاق اللي هو يعني إيه خلاص بقى في الحياة الزوجية والكلام ده وحتى بعد كده على قدك على قد لحافك مد رجليك شوف الدنيا بسيطة إزاي تقول لي بقى انت جاي على الرجاله وانا جاي على الرجاله من اللي بشوفه من الرجاله يعني انت بتعمل اللي عليك ماشي يا سيدي كتر الف خيرك على فكره انت ماجور ما بتعملوش كده بلوش ماجور حتى اللقمه يضعها في فيه زوجته له بهاجر وبرضه لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك انت اعمل ده وخد الاجر وخلي بالك وتحمل خير دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على اهلي وعيالي بيقول لك خلي بالك انت هتؤجر على ده حتى في علاقتك الشرعية حتى في علاقة الفراش أيأتي أحدنا زوجته وقال نعم أرأيتم إن وضعها في الحرام قالوا بلى قال فكذلك إن وضعها في الحلال اللي هو بيقول لك أنت خلي بالك أنت كل حاجة أنا بديها لك أنا بقول لك هتاخد كذا في إنك تطعمها في إنك تنام معاها في إنك تديها حقها في إنك في إنك علشان يلفت نظرك أنت شايل مسؤولية وبتاخد أجر أنت بتتحمل وبتاخد ثواب تمام كده وأنت المسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رع الرجل وقدمك في بيته راع وهو مسؤول عن رع والمرأة هي برضه مسؤولة فأنت تتعامل معاملة كويسة هي تعاملت معك معاملة كويسة خلاص هذه هي الحياة التي نريدها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف شوف بقى يقول لك ايه وللرجال عليهن درجة برضه الراجل أعلى فالطبيعي ان الزوج يتعامل كويس الزوجة تتعامل كويس طب الزوج عمل اللي عليه الزوج عمل اللي عليه بس خلي بالك في نقطة مهمة هو ممكن يكون بيعمل وهو شايف انه بيعمل اللي عليه بس ما بيعملش اللي عليه دي اشكالية تانية يقول لك انا بدفع انا مش مخليها عاوزة حاجة انا بديها انا مش عارف عامل لها مصروف انا انا انا انا الانا دي وبعمل وبخلي ده منا بالذات لما يروح يقول لاهلها او في وقت مشكله ما انا بديك ما انا مش عارف ايه ما انا مش عارف يوم ايه انت صرفت ايه وطلبت ايه ما تمنش دي حاجه الحاجه الثانيه هو مش كل حاجه فلوس لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ما تمنش عليها دي حاجة تانية مش كل حاجة فلوس على فكرة الزوجة اه محتاجة ان هي فيها حاجات مادية في حاجات شخصية في حاجات تجميلية في حاجات يعني مصروف في مطلوب لكن اللي اهم من ده والاكثر طلبا من هذا الامر المعنوي خليك بتديها واللي هي عاوزاه بس لا بتقعد معاها ولا بتديها وقتها وحقها ولا بتحسسها بنفسها وكيانها وانوثتها وكرامتها وشخصيتها ووجودها ولا بتشبعها عاطفيا ولا معنويا ما عملتش حاجه على فكره هي مش عاوزه ده تاني تاني هي مش عاوزه ده مش عاوز ده ايه مش عايزه فلوس بس هي عايزة طبطبة عايزة حنان عايزة أمان عايزة احتواء عايزة حب عايزة عواطف عايزة مشاعر عايزة رومانسية عاوزة راجل طيب انت قايم بده ولا لا ما هو سبت تقول لي انا يا عم الشيخ قايم باللي عليا الدور اللي عليا انا بعمله اللي هو ايه انا اللي عايزاه بدولها لا على فكره لا المراه اسيره الكلمه الحانيه الكلمه الحلوه تفرق مع الزوجه قوي كم مرة شكرتها على الأكل كم مرة قلت لها تسلم إيديكي كم مرة قلت لها بحبك كم مرة قلت لها وحشتيني كم مرة لما بتحب تروح عند أهلها بتروح معاها الله تفرق تفرق عاوزاك معاها ممكن تيجي معايا عند ماما لا لا روحي انت انا ماليش في شغل الحريم ده ماليش في المشاوير دي عند اهلك روح لوحدك يلا وبقعد براحتك اللي هو ايه روح وبرجع براحتك انا مرتاح هي عايزاك معاه عايزه تتانجج عايزك جنبها عايزك بتفتخر بيك عايزه تقعد معاك قدام مامتها تبقى قاعده كده جنب زوجها تحط لك شاي تحط لك حاجه حلوه تعمل لك اكل قدام مامتها حلوه على قلبها هي عاوزه المعاني دي مش تسرحها ده فهم حياة زوجية يا جماعة برضه مش جاي على الرجالة والله ولو جاي على الرجالة نحط الأمور في نصابها وزي ما قلت وبقول وهفضل أقول قم باللي عليك هي هتديك اللي, علي اللي عليها والزيادة دي طبيعة المرأة على فكرة المرأة مخلصة المرأة بتتفانى المرأة بتعمل الحاجة المرأة بتحب التفاصيل دي طبيعة المرأة المرأة عندها الحنان عندها العاطفة لو انت قصرت معاها في وقت تعبها مش هتأثر معاك في وقت تعبك طبيعة المرأة كده ممكن تبقى انت مستثقل تقول لها في تعبها الف سلام اللي هو شايف حاجه هايفه شويه برد ولا حاجه وقعت على رجلها مش قادر تقول لها الف سلام احنا كرجاله يعني احنا احنا بن- ب- بيجي لنا حاجات اخطر من كده هي شويه برد كده تقول لك طب اجيب لك ايه طب اعمل لك ايه طب مش عارف ايه الف سلامه طبيعه المراه كده فانت قدم هتلاقي احسن طب انا قدمت يا عم الشيخ احمد يا عم الشيخ احمد ده انا عملت اللي ومش عارف ايه بس ما فيش لا غير اسلوبك غير اسلوبك لازم يبقى لك موقف بقى اوعظ اوعظ اهجر اهجر طب انا عملت واحد اتنين تلاتة اربعة في الحالة دي تدخل حد بقى لا يا بنت الناس انا بصراحه متضايق من واحد اتنين وتلاته وانت ضايقتني فيه مره واتنين وتلاته وانا ما عدتش مستحمل ده انا كده هضطر ان انا يعني ادخل حد اكلم مامتك اكلم باباكي الشخص اللي هي تحس ان هي هيفرق معاها وهتتضايق لو اتحكى لها اتحكى له اللي بينك وبينها تبدا تفرمل بقى ممكن ما تفرملش تقول لك براحتك فتروح وتجيب مامتها او تروح لمامتها وتحكي مامتها تغلطها لا انت غلطانه انت زعلتي زوجك في كذا وكذا لا هو عنده حق ما تعمليش ده طب لو غلطوها وهي مصرة على اللي بتعمله والله انا برضو طريقتي تتغير اللي هو انا مش مستحمل الحياة كده انا كده مش عاي... انا عايش ومش عايش مش هقول لك انك تدفن راسك في التراب لا الشرع أباح لك ثانية وثالثة ورابعة أنا اللي بقول لك ما هو ده من حقك تعيش سعيد يا عم الحاج صح يا عم وليد يعمل لي كده من حقك تعيش سعيد يا عم الحاج يعني ايه يعني انت متجوز علشان تستقر نفسيا ومعنويا وذهنيا وروحيا وبدنيا مش متجوز عشان تنكد على نفسك ده ربنا قال لي تسكنوا إليها تعرف يعني تسكن إليها يعني تلاقي نفسك عندها كده حابب ترجع البيت عشان هتشوفها عشان هي منتظراك عشان اعمل لك لقمة حلوة علشان علشان علشان إنما تروح وانت ما انتش أصلا عايز تروح البيت ده أنا مش مش عارف أنا هوصل البيت إزاي ومش طايق أروح البيت يا عم سيبني أه، ويتغدى وينزل يقعد على القهوة لحد ما يجي وقت النوم يرجع ليه؟ ليه تعملي فيه كده؟ ما هو انت سبب اه ممكن انت سبب من المشكله لانك ما انتش قادره تحتوي ما لما رجع مره م- زعلان او متضايق مش قادره تقولي له مالك يا حبيبي مش قادره مش قادره تخرجيه من المود بتاعه طب بس طب في ايه طب طب بس غير كده و- واستهدى بالله وان شاء الله نتكلم ونقعد و... وكل حاجه تبقى تمام الكلمه الحلوه على فكره الراجل احيانا يحب يتعامل معه كالطفل انا اللي بقول لك اهو أنا رجل وبقول لك الرجل أحيانا يحت- يحتاج إلى أن يتعامل معه كالطفل وليد بيهز راسه يعني عاجبه الكلام صح أيوه اللي هو مالك يا حبيبي ك- ك- زي ابنك يعني ليه لأ ليه احنا بن- بنحرم نفسنا من المعاني دي انت لو بتحب واحد هتقولي له كل حاجة وهتزوقي وتجملي وتعملي كل حاجة علشان ايه ترضي حبيبك اللي هو لو كنت معاه في فترة جامعة ولا في علاقة عاطفية قبل ما تتجوزي ولا ولا ولا ولا ولا ولا صح مش اي حد بيخش في علاقة عاطفية بيبقى عاوز يعمل كل حاجة حلوة اشمعنى في الحلال ما بنعملوش على فكرة هذه الحلقة كانت إثارة لسؤال أو إجابة على سؤال أثير قبل أن أدخل في الحلقة اللي هو حلقة أنا صورتها كانت 65 دي الحلقة 66 أهي اللي هو أنت جاي على الرجالة يا شيخ أحمد ما كانتش حلقة في الحسبان احنا لسه معانا مشكلات وأساليب وقواعد حل المشكلات الزواجية نتكلم عنها إن شاء الله في الحلقات القادمة وكيف واجه القرآن المشكلات وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشكلات الزواجية أنا سعيد بتواصلكم باتصالاتكم أنا بعد كل حلقة بيجي لي كم من الأسئلة والاستفسارات أنا سعيد بده وأهلا وسهلا وحريص إن احنا يعني نسعى للصلح بين أي زوجين في أي وقت في أي مشكلة إن شاء الله مفيش حاجة بعيدة ولا في حاجة صعبة بعد استعانتنا بربنا سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما بس فلو في احنا في نية للإصلاح يبقى هيبقى في توفيق على طول إن شاء الله أهلا وسهلا بكم آه هنسمي الحلقة دي دي جاية على الرجالة يلا معلش الرجالة يستحملونا وإحنا قلنا ليه جاية على الرجالة آه بالأدلة وبكيفية التعامل لو أنت بقى عامل اللي عليك لا شوف الطريقة إزاي تتعامل بعد كده في الختام عايز أقول لكم كلكم إن في الله أحبكم وبرضه منتظر استفساراتكم منتظر أسئلتكم منتظر تعليقاتكم عن هذه الحلقة وعن غيرها من الحلقات ابعتوا لي عبر صفحتي الشخصية على الفيسبوك أحمد علوان أو عبر صفحة القناة على الفيسبوك قناة الرحمة نشوفكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومن آياته أن خلق لكم من